بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم وكالعادة ويا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخلين على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي بنفسه بيستقبلنا والوجه أبهى وأجمل وأضوأ من القمر صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا بيته لقيناه قاعد مع سيدنا معاذ بن جبل ولقيناه بيقول له جملة الواحد فينا يدفع حياته ويدفع عمره ويضحي بكل حاجة في الدنيا عشان يفوز بالجملة ديت بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله على الجملة والله على الحب والله على القلب الكبير أعظم قلب وأطيب قلب أطهر قلب في الدنيا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أنا قلت لك لازم قبل ما تخش التأشيرة نسينا التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في قلب في الدنيا أجمل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو ده أصلا سؤال يتسأل سبحان الله القلب اللي, اللي ربنا زكاه وطهره وأخرج حظ الشيطان منه أطهر وأجمل وأطيب قلب في الدنيا صلى الله عليه وسلم عشان كده هنتعايش الليلة دي مع درس بعنوان الحب في حياة النبي والحقيقة أنا مش عايز أقول الحب في حياة النبي هي حياة النبي كلها كانت حب حياة النبي كلها كانت فعلا أجمل قصة حب لما نقعد نتكلم عن الحب ومعاني الحب وروحانيات الحب تلاقي فعلا قدامك على طول صورة النبي في كل حاجة تعامل فيها بالحب صلى الله عليه وسلم اتعامل بالحب مع كل شيء في الكون بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كتيرة جدا قال عنها سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما نقدرش نعد نعمة ربنا نعم ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والنعمة دي فين قال ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الملك نعم كبيرة جدا كان من بين النعم العظيمة اللي ربنا أنعم بها علينا نعمة القلب نعمة القلب القلب اللي هو في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل, محل الحساب وذاك ربنا أثنى على خليل إبراهيم وقال عنه صلى الله عليه وسلم إذ جاء ربه بقلب سليم وقال عن كل الخلق ده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانه وتعالى القلب ده نعمة كبيرة جدا والقلب ده لازم يحب ويكره لأن ربنا فطر القلب ده على كده يعني يعني الحب مش عيب لا طبعا يعني الإنسان لازم يحب طبعا لازم تحب بس خد بالك من حاجة واللي ما يحبش ما يبقاش عنده قلب بس تحب مين وتحبه ليه وتحبه ازاي هو ده الموضوع في حب يا إخواني يرتقي بالمؤمن إلى أعلى درجات الجنة وفي حب تاني يهوي بصاحبه إلى أسوأ دركات الجحيم وده حب وده حب واخد بال حضرتك عشان كده محتاجين نتعلم الحب من سيد المحبين صلى الله عليه وآله وسلم اللي علم الكون ده كله الحب أنا عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري ده من أعجب من أعجب الأشياء اللي الواحد وقف عليها في حياته حينما يعني بدأ يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه السلام كان لما بيخطب كان بيخطب على جذع من من شجره جذع من نخله كده حته خشبه مقطوعه من شجره الشجره دي كانت مزروعه قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فشالوا الشجره دي قطعوها وجابوا منها حته كده وحطوها للنبي في المسجد بقى لما يخطب الجمعه يطلع عليها يخطب الجمعه صلى الله عليه وسلم فجات له امراه من الانصار قالت له يا رسول الله انا نصنع لك منبرا قال اجل فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فجه الجمعه اللي بعدها نحى الجزع جانبا خلاهم يخلوا الجزع على جنب كده وطلع فوق المنبر يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة كلها وهو بيخطب سمع للجزع حنين كصوت الناقة العشراء الجزع الخشب بكى بكى ليه لأنه بيحب النبي تخيل اه بيحب النبي لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس الله ده النبي قال أحد جبل جبل يا جماعة أحد جبل يحبنا ونحبه ومن فرط حب الجبل للنبي عليه السلام الحديث الأولاني رواه البخاري واللي جاي رواه البخاري ومسلم يطلع النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل الجبل من فرحته إن فوقيه مين ده النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز فرحا بقدوم النبي وأصحابه الاهتزاز ده ممكن يضر النبي وممكن يضر الصحابة وممكن يوقعهم من فوق الجبل ممكن يحصل لهم حاجة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحب برضه يخبط برجليه كده برحمة بكل حنان وتحنان بيقول له اثبت أحد ما قالوش ايه اللي انت بتعمله ده لا بكل حب اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان نرجع للجزع النبي بيخطب الجمعة يا جماعة فسمع صوت كصوت الناقة العشراء تخيل حضرتك كده لو كنت مع الصحابة اللي, اللي قاعدين صف أول في يوم الجمعة وفجأة لقوا الخشبة بتبكي ليه؟ أصل النبي نزل وسابها وبقى يخطب على المنبر فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصوت كان ممكن يقول إيه؟ يعني هقطع خطبة الجمعة وبعلم المسلمين والصحابة معقول أسيب كل ده عشان حتة خشبة بتبكي ما تبكي دي خشبة يعني شوف بقى صاحب القلب الكبير الجميل الطيب الطاهر يقوم نازل قاطع الخطبة ويعمل مشهد عجيب جدا كان ممكن ينزل ويقول للجزع ما تبكيش انا طلعت على المنبر لان هي دي السنه ان انا اطلع على منبر مش اخطب على جزع فاوعى تزعل وخلاص يعني كلمتين وخلاص لكن سبحان الملك النبي نزل مباشرة أول حاجة عملها والله حاجة عجيبة جدا يا جماعة لما لما تقعدوا تقرأوه كده أو تسمعوه تقولوا إيه اللي بيحصل ده؟ وتخيلوا المنظر قدامكم النص الرواية بتقول إيه؟ فنزل النبي فالتزم الجزع التزم يعني احتضن خده في حضنه شفت الحب وصل لدرجة إيه مش حب النبي بس للصحابة ولا للأمة ولا الأزواج ولا الأولاد ولا أحفاده حب وصل حتى الجماد النبي بيبادله نفس الحب اللي هو بيحبه له صلى الله عليه وسلم فنزل والتزم الجزع فحن فسكن الجزع ويعني خلاص ايه البكاء سكت خلاص ما بقاش في بكاء في رواية تانية ان النبي قال له لو شئت غرست يعني نغرسك تاني قدام المسجد فعدت أبهى مما كنت ترجع شجرة أحلى من الأولى ولو شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في الجنة ورواية ثالثة إن النبي قال جملة عجيبة جدا يقول والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة يا حبيبي يا رسول الله لولا الحضن اللي حضنه للجزع كان زماني انا وحضراتكم دلوقتي واحنا على قناه اقرا ممكن ناخد كاميرات دلوقتي ونروح طالعين على المدينه المنوره ونلاقي الجزع لسه بيبكي لحد النهارده نصور بكائه وننزله لقطه كليب في الايه في الحلقه بتاعتنا دي لولا الحضن الجميل لولا الدفء والحنان اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ده يدينا درس كبير قوي قوي قوي ان احيانا الانسان ممكن يشوف امه بتبكي وزعلانه ومخنوقه وممكن حضن منه يخلص الموضوع كله وينهي المشكلة ويضيع الحزن والأسى من قلب الأم ويبخل بالحضن على أمه ممكن يلاقي أبوه في مشكلة وقاعد بيبكي على جنبه ومتضايق ومخنوق وحضن من الابن ينهي كل المشكلة ديت ويضيع كل الأسى والحزن ده ويبخل على أبوه ممكن أب يشوف ولاده حزنانين ومتضايقين ومتضايقين ومكتئبين وممكن بحضن واحد منه كده ليهم يخليهم ينسوا كل الأحزان ديت ويبخل بحضنه أحيانا بيكون الأب فقير والأم فقيرة لكن عندهم قدرة أن يعوضوا ولادهم بحنان ينسوهم الفقر اللي هم عايشين فيه سبحان الملك والله العظيم يا جماعة سبحان الله يعني الله يرحمك يا أم رحمة واسعة ويشفي والدي يا رب قولوا آمين أمي احنا كنا ناس بسطاء مش عايز أقول بقى كنا مش لا كنا ناس بسطاء جدا لكن أمي الله يرحمها غمرتنا بالحب علمتنا الحب بجد خلتنا كده نشبع حب شبعنا منها حب يكفينا لحد يوم القيامة لحد ما نلاقي النبي ونجدد بقى الحب اللي هو أجمل حب وناخده في حضننا أو ياخدنا في حضنه صلى الله عليه وسلم علشان نشعر بمعنى الحب الكبير صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة قوي قوي إن إن المجتمع وإن الأسرة وإن الأرحام وإن الأصدقاء والأصحاب وإن المسلمين كلهم يكون في ما بينهم الحب دوت عشان ربنا يكرمهم لأن هو ده اللي يقدر يخليك اللي يخليك تكمل دايما الإنسان يقول لك أنا لو عايش في الدنيا من غير حب حب حلال مش حرام حب حلال أنا ما أقدرش أكمل حياتي أكملها إزاي لا عندي حد أحبه ولا عندي حد يحبني أعيش لمين بالحب تقدر تحقق أمالك بالحب تقدر تدفع عجلة الإنتاج بالحب تقدر تخلي الناس يجتهدوا في طاعة ربنا بالحب تقدر تدعو الناس وتاخدهم في حضنك وتقول لهم هو ده طريق الجنة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول لحضراتكم ربنا هو اللي خلقنا وربنا يعلم اللي يصلحنا إيه اللي يصلح الإنسان وإيه اللي يفسد الإنسان ربنا قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أدي لحضرتك مثال بسيط ولله المثل الأعلى لو ان حضرتك اشتريت عربيه جديده وانت ما تعرفش العربيات دي اصلا بتستخدم ازاي يعني اول يعني راجل عايش في الصحراء وعمره ما سمع عن العربيات فجاه له ده في عربيات ممكن تنتقل بيها من مكان لمكان تعال اشتري عربيه اشتراها واول مره يشوف عربيه في حياته هو ما يعرفش العربيه دي بتحط فيها ايه بنزين ولا بتحط فيها ايه فجه اشترى العربيه ودورها العربيه بيبقى في الغالب بيبقى فيها 10 لتر بنزين خلص البنزين هو ما عرفش بتحط فيها ايه بعد كده لانه يعني ما عرفش الكتالوج بتاعها وما وال- واللي صنعها او حتى اللي اللي باعها له ما قالوش دي بتشتغل ازاي حب يمشي العربيه راح جايب شويه ميه او او عصير قصب او اي حاجه وراح حاططها في التانك العربيه باظت ومش هتشتغل ومش هتمشي ليه لان هو مش عارف بتستخدم ازاي لو واحد جاب تسجيل وبدل ما يحط شريط راح حاطط قلم جاف هيشتغل مش هيشتغل لانه مش عارف اصلا بيشتغل ازاي طب اشغله ازاي هات الكتالوج اقرا شوف بيشتغل ازاي شغله ولله المثل الاعلى ربنا خلق القلب ده وخلق القلب ده عشان يحبه سبحانه وتعالى وعشان يحب اللي بيحبه سبحانه وتعالى لو ان حضرتك قاعد بتاكل على السفره كده ومحطوط قدام حضرتك شوربه سخنه فوانت باخد المعلقه كده تقول بسم الله ورحت واخد معلقه شوربه ورحت حاططها في عينيك عينيك باظت طب حطيتها في ودانك طبلة ودنك ضاعت انما لو حطيتها في الفم تقول الله بسم الله ما شاء الله وتشرب كده وتشتهي و- و- وت- وتتمتع بالشوربه الجميله دي واخد بال حضرتك لان العين ما خلقتش اصلا عشان تحط فيها شوربه والودان ما اتخلقتش عشان يتحط فيها شوربه انما الودان اتخلقت للسمع والعينين اتخلقت للبصر والفم خ- خلق من اجل الكلام باللسان ومن اجل بلع الطعام والشراب الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فربنا خلق لك القلب ده وقال لك انا اديتك القلب ده عشان تحبني بيه وعلشان تحب اللي انا بحبه وتكره اللي انا بكرهه فلو حطيت في قلبك حد ربنا بيكرهه قلبك فسد لو حطيت في قلبك محبة غير محبة ربنا أو محبة ربنا ما أمركش بيها قلبك فسد يعني لو حبيت حطيت في قلبك حب حرام ونسيت حب ربنا قلبك ضاع ولو حطيت في قلبك بغض إنسان ربنا بيحبه يعني عياذا بالله لو إنسان بيبغض س- حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ضيعت قلبك لأن ربنا أمرك تحب النبي وأمرك تحب الصحابة خدت بال حضرتك فإذا القلب ده هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب ومحل الحب في الدنيا ومحل الحب في الآخرة الحب ماشي معاه على وتيرة واحدة من يوم ما اتخلقت لحد ما تخش الجنة ويجمعنا مع بعض الحب في الجنة إخوانا على سرر متقابلين الله يعني حتى في الدنيا ممكن أقعد أكون زعلان منك فأروح قالب الكرسي الناحية التانية ومش عايز أبص لك وأنت برضو مش عايز تبص لي لكن في الجنة ما ينفعش حد يدي ظهره لحد لأن الكل بيحب الكل لأن ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين النزع ده هيتم سبحان الملك في مكان ما ربنا هيقدره ينزع الغل في مكان يقال انه على القنطره كما ورد في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنه فلا يؤذن لاحد بدخول الجنه الا بعد ما القلب ده يطهر من الرياء والنفاق والكره والغيبه وال- وال- والحسد والغل وكل هذه الأشياء والآفات القلبية تنزع من القلب القلب ما شاء الله يبقى قلب سليم تخش بالجنة ما تشوفش ان في حد ليه فضل عليك لا تحسد حد ولا تحقد حد ولا تحقد على حد إخوانا على سرر متقابلين تعالوا نكمل سلسلة الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرب الرسول نسعد بنور نبي الوفاء يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة النبي يا جماعة بدأت أصلا من أول لحظة بالحب وانتهت بالحب تخيلوا وما بينهما كان كل حب صلى الله عليه وسلم النبي بدأت دعوته بالحب في الغار بحضن سيدنا جبريل حضن سيدنا جبريل وهو واخد النبي وبيضمه في حضنه وبيقول له اقرأ صلى الله عليه وآله وسلم وانتهت بالحب لما النبي مات وراسه في حجر حبيبته أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابيات والصحابة يا رب العالمين فبدأت دعوته بالحب وانتهت بالحب وعاش طول عمره على الحب صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة تعالوا نشوف بس كده بعض ال ال ال الأحاديث البسيطة اللي بتعبر عن مدى حب النبي لربه سبحانه وتعالى أكتر إنسان في الكون ده كله عرف يحب ربنا صح هو النبي صلى الله عليه وسلم هو قال كده أما إني لأتقاكم وأخش... أما إني لأخشاكم وأتقاكم لله عشان كده عرف يحب ربنا صح هو اللي عرف قدر ربنا صح وعشان كده عرف يحب ربنا صح وربنا بيحبه طبعا لأنه هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى النبي كان بيسأل سؤال عجيب جدا حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح كان يقول إيه اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك عايزكم بس كده تعيشوا مع الفاظ الحديث ده تستغربوا شو بيقول له بيقول له اللهم إني أسألك حبك عارف حضرتك لما تكون بتطلب غنيمة حاجة غالية أو بتقول له يعني نفسي في الحاجة الفلانية فالنبي بيقول له نفسي ترزقني حبك مع إن النبي بيحب ربنا بس هو عايز المزيد من هذا الحب يكون في قلبه اللهم إني أسألك حبك ومش كفاية حبك وبس وحب من أحبك لأن من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي هي دي المسألة ولاء وبراء وبقى حاجة يعني حب يفوق الخيال فبيقول له اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك ومش كده وبس وحب كل عمل يقربني إلى حبك الله ويقول في الحديث اللي رواه النساء بسند صحيح وأسألك خد بالك لذة لأنه عارف أن النظر لربنا سبحانه وتعالى ولوجه الله لذة كبيرة جدا لا يعلم قدرها إلا أهل الإيمان وحتى أهل الإيمان مش متخيلين اللذة شكلها إيه لأن طبعا يعني يعني إحنا لحد الآن لسه لسه لم نتمتع بهذه اللذة وأسأل الله ألا يحرمنا من هذه اللذة يا رب العالمين فبيقول له وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحان الملك ومن حب ربنا يقوم يصلي وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شوف قد ايه قايم يصلي كما عند البخاري وعمال يصلي لحد ما تورمت قدماه فحبيبته أمنا عائشة بتقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيبتسم ويقول أفلا أكون عبدا شكورا طب ربي حبيبي غفر لي ما تقدم وما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما تقدم ولا ما تأخر ما فيش عنده لا ذنوب سابقة ولا ذنوب بعد كده النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم رغم ذلك بالله أفلا أكون عبدا شكورا تخش عليه في يوم من الأيام أم عائشة وهي نايمة فبتبحث عنه جنبها في الفراش فما لقيتوش ففتحت الستار اللي بينها وبين المسجد فحطت ايديها فلقت النبي بيصلي وقدماه ايه قدماه منصوبتان بيصلي فأول ما خلص فبتقول له يا رسول الله إني لأشتهي قربك فقال ذريني أتعبد لربي يا عائشة شوف قد ايه ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي ويقول وهو في سجودي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يوم الطائف يروح النبي عشان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو متر من مكة للطائف على رجليه صلى الله عليه وسلم إيه اللي خلاه راح على رجليه ما كان ممكن يركب الدابة بتاعته أو يستلف حتى دابة من واحد من الصحابة هي المشكلة مش في عدم وجود الدابة المشكلة ان ال- المشركين لو شافوا النبي خارج من مكة وهو راكب دابة هيعرفوا انه رايح ل- لمكان تاني فهيتبعوه فعمل نفسه انه بيتمشى على رجليه وكملها لحد الطائف 90 كيلو بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم رفضوا دعوته وأذوه صلى الله عليه وسلم وضربوه وخلوا الدماء الشريفة تنزف من جسده فيدخل الحائط لبعض بني شيبة ويقول دعاءه المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس من بين الكلمات الجميلة اللي قالها في الدعاء ده قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أنا ما يهمنيش يحصل لي إيه يا ربي أنا بحبك واللي يحصلني من اللي يحصل لي من أجلك أي حاجة محببة إلى قلبي بس أخشى إن أنت تكون غضبان عليا أما لو أما لو ما كنتش غضبان عليا فاللي يحصل يحصل أنا أتحمل كل شيء ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يخير النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت بين الخلد في الدنيا وكنوز الدنيا ثم لقاء ربه وبين أن يلقى ربه الآن فيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وفي رواية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إخواني وأحبابي فرق كبير جدا جدا جدا بين واحد يموت وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين واحد يموت وهو في معصية بيغضب بها ربنا سبحانه وتعالى سيدنا عمر بن الخطاب قتل وهو بيصلي صلاة الفجر سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ في القرآن سيدنا علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر سيدنا أنس بن النضر وسعد بن الربيع الاثنين استشهدوا وهم والثلاثة طبعا اللي قبلهم برضه استشهدوا استشهدوا وهم بيشموا رائحة الجنة سيدنا عبد الله بن جحش اللي, اللي, اللي حصل موقف بينه وبين سعد بن ابي وقاص ويقول له قبل غزوه احد قد حضر ما ترى يعني فتمنى على الله فاذا بسعد بن ابي وقاص يقول اللهم اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله لحد ما الف المره الخامسه اقاتله فيك فيقتلني ثم قال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله قال عبد الله بن جحش اما انا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه قوي جدا شديدا بأسه أقاتله فيك وأنا بحبك يا رب ومش هقدر أصبر ومش هقدر أتحمل أنا مستعجل نفسي ألقاك أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت فوجده سعد بن أبي وقاص بعد الغزو على نفس الهيئة التي تمناها فقال سعد صدق الله فصدقه الله خبيب بن عدي يأسروه يأسره المشركون في أرض التنعيم ويخرجوه عشان يقتلوه يوم أبو سفيان كان ساعتها لسه مشرك بيقول له ماذا تريد يا خبيب يعني تتمنى إيه نفسك في إيه فقال له أتمنى أن أصلي ركعتين لله واحد بيعدم بيتقتل كل اللي في باله نفسي إن أنا أصلي وأسجد بين يدي الله فنزلوه وتوضأ وصلى ركعتين قال فتجوزت فيهما سرعت فيهم خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت خفت لحسن يظنوا أن أنا خايف من الموت فصلتهم بسرعة ثم وقف مرة أخرى وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو الممزع بيقول له يا ربي لو حبيت تقطع جسمي حتت حتت من أجلك أنا راضي لأني بحبك سبحان الملك تعال نشوف حب النبي لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم شفنا في أول الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ يا معاذ والله إني لأحبك شفنا لما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في في غزوة خيبر النبي قال قبل غزوة خيبر بيوم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه كل الناس قالوا نتمنى كل واحد عايز يتمنى ياخد الرايه لان النبي وصفه وصف الرجل ده قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فحتى قال عمر بن الخطاب وهو من أزهد الناس في مسألة الإمارة والخلافة قال ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة عشان أكون الرجل اللي ربنا بيحبه وللنبي بيحبه قال فلما أصبح الناس قال النبي أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله به رمض في عينيه عينيه مريضة تعبان قال ائتوني به فجاءوا به يسحبونه هو مش شايف قدامه فتفل النبي في عينيه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث في البخاري ومسلم فبرأ بإذن الله حتى عادت عيناه أجمل من الأول فأعطاه الراية هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويقول كما عند البخاري لا تسبوا أصحابي شوفوا الحب لدرجة إيه يعني بيقول للدنيا, للدنيا كلها حافظوا على أصحابي والتابعين وتابع التابعين وبعدين يقول بعد كده لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يعني لو عندك قد جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة الله أكبر ويجي يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأكيد حضراتكم شفتم من خلال بقى يعني أصحاب الرسول أو سيرة الرسول مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومدى حبه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكان النبي دايما يتفقد أي صحابي يغيب كان يسأل أين فلان يروح غزوة تبوك أين كعب بن مالك أين أبو أين أبو ذر أين فلان أين بلال يجي مثلا بيصلي أين ثابت بن قيس دايما كان النبي يسأل على أصحابه عمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم ولو استطردنا في الأمثلة طبعا الأمثلة عظيمة جدا احنا بس بنعطي بس كده فلاشات بس على الحب اللي ملأ قلب النبي عليه السلام وإلا فكل عنصر من دول معاه محتاج محاضرات حب النبي لأزواجه صلى الله عليه وسلم دايما الرجل ما يقدرش يكسب قلب زوجته لا بالفلوس ولا بالأملاك ولا بمنصبه ولا بشهرته وإنما يكسب قلب زوجته بحبه المرأة دايما عاطفية تأثيرها بالكلمة الطيبة ممكن تكون عايزة تعمل لك أكلة حلوة قوي الأكلة دي مكونة من عشر أصناف فلو قلت لها حبيبة قلبي أنا نفسي أكل كذا وكذا وكذا من إيدك الحلوة ديت هتقول لك على عيني وتسهر من بالليل للصبح وعلى قلبها زي العسل تعمل لك أحلى أكلة عشان أنت تاكل وبعد ما أنت تاكل وتنبسط هي خلاص كأنها هي أكلت وانبسطت إنما لو قلت لها بكره روح هاتي لي كوباية مية يا فلانة وقلتها كده بكره مثلا هتجيبها لك وهي بتقول مطرح ما يسري امري يعني فاهم ازاي؟ سبحان الله بالحب تقدر تعمل المعجزات تقدر تكسب الدنيا كلها بالحب تقدر تنفذ كل اللي في دماغك بالحب تقدر لو كنت مدير شركة تعلي إنتاج الشركة وتحبب العمال في المصنع في الشركة وفي الإنتاج وفي البذل والعطاء بالحب تقدر لو كنت مدير مدرسة تحبب التلاميذ في المدرسة بالحب تقدر لو كنت مدير جامعة تحبب التلاميذ في الجامعة بالحب تقدر لو كنت مدير قناة تحبب كل اللي بيقولك القناة بالحب لا الفلوس تصنع حب شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هي دي المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب الحب ده لا يملكه إلا الله والقلوب لا يملكها إلا الله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى فكل قلب لا يملكه إلا الله قلبك ده اللي انت اللي هو جوه جوه جسمك أنت لا تملك أن تحوله من حب إلى بغض إلى غير ذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يحاسب الإنسان اللي متزوج أكتر من واحدة لا يحاسبه على الميل العاطفي وإنما يحاسبه على أنه ما بيعدلش في النفقة والمبيت والعطاء واخد بالك إنما, إنما الميل الحبي ما يقدرش ما حدش يملكه لأن القلب بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك لم يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم على فرط حبه لأمنا عائشة مع أنه كان بيحب كل أزواجه لكن حبه كان زائد لأمنا عائشة كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاها وزي ما انتم عارفين قد ايه كان بيحب امنا عائشه امنا عائشه نفسها في يوم من الايام تتفرج على الناس اللي, اللي في اللي في المسجد اللي هم الاحباش وهم بيلعبوا بالحراب فالنبي وقف عشان هي ما حدش يشوفها وهي حاطه راسها على كتف النبي والنبي يقول لها اشبعت يا عائشه تقول له لا يا رسول الله اشبعت يا عائشه لا يا رسول الله هي بتقول بقى ايه هي لما بتحكي القصه دي بعد كده بتقول وانا كنت شبعت اصلا بس انا حبيت اختبر حب النبي ليا صلى الله عليه وسلم عايز اعرف هو بيحبني ولا لا هيصبر علي قد ايه لحد ما جيت في الاخر قالت حسبك يا رسول الله انا شبعت خلاص سبحان الملك كان النبي يسابقها وهي تسبقه مره وهو يسبقها مره ويقول لها هذه بتلك واحد واحد ويمزح معاها صلى الله عليه وسلم ويمزح مع زوجاته وكان يملى حياتهم بالحب وكان اسعد زوج في العالم وكل زوجه من زوجاته كانت اسعد زوجه في العالم مع ان حياته كانت بسيطه جدا والبيت كان بسيط لدرجة ان النبي لما كان يصلي ويحب يسجد كان يغمز اطراف امنا عائشة فتلم رجليها علشان يعرف يسجد من ضيق البيت صلى الله عليه وآله وسلم لو تعالوا بقى نكمل سلسلة الحب اللي ربنا جعلها في قلب النبي صلى الله عليه وعز- عليه وآله وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبه
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبت ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر حضراتكم احنا في انتظار اتصالاتكم ايميلاتكم بعد الفاصل اللي جاي مباشرة ونسعد بسماع صوتكم بتوحشونا والله من يوم الثلاث للثلاث اللي بعده ربنا يجمعنا وإياكم على خير تعال نشوف حب النبي لأولاده النبي عليه الصلاة والسلام غمر أولاده بالحب صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا حضراتكم كيف بكى على ابنه إبراهيم عليه السلام لما مات والحديث رواه البخاري فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف أنت تبكي يا رسول الله قال أجل تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لو حضراتكم تتذكروا كيف كان يلقى النبي ابنته فاطمة في كتير النهاردة من أباء سامحوني عندهم غلظة في التعامل مع أولادهم وبناتهم انت من السنة ان انت لما تلقى بنتك وهي جاية من بره خدها كده وقبلها بين جبينها خدها في حضنك حسسها بحنانك اوعى تحوج بنتك ان هي تبحث عن حب لان لو افتقدت الحب في البيت عياذا بالله لو ما عندهاش وازع ديني هتبحث عنه في الحرام اوعى تخلي بنتك تفتن بسبب ان انت بتعاملها معامله سيئه زي كده النبي كان يقابل فاطمه كان يقوم لها النبي عليه السلام وياخدها يقبلها في جبينها ويقعدها جنبه ويقعد يكلمها ويسامرها صلى الله عليه وسلم لدرجه ان هو عند موته صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمه عرفت ان النبي خلاص قرب يموت امتى لان النبي ما قدرش يقوم يستقبلها ودي كانت اول مره النبي ما يقدرش يقوم يستقبل فاطمة حست بأن فعلا في مصاب هيحصل للأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بصينا لحب النبي لأحفاده حب غير عادي النبي صلى الله عليه وسلم ما ي- بيصلي يعني ساجد وبيصلي ويطلع فوق ظهره الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أحفاده أولاد فاطمة أولاد علي بن أبي طالب ويطلعوا فوقيه ويلعبوا ويظل النبي ساجدا فترة طويلة جدا لدرجة أن الصحابة قلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم خافوا لو يكون حصل حاجة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحد ما الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبوا ويشبعوا لعب وينزلوا من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخبر الصحابة بما حدث أن هو ما حبش أن هو يعجلهما يعني خليهم يلعبوا براحتهم وبعدين ينزلوا ما فيش مشكلة أخليني ساجد صلى الله عليه وآله وسلم كان يخش الصلاة ويحمل أمامة بنت ابنته زينب حفيدته بنت بنته زينب ويفضل شايلها في الصلاة وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم ويركع ويسجد وفي يده أمامة رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نختم بحب النبي للأمة الأمة اللي في منها ناس لحد النهاردة بيقولوا يعني احنا قرآنيين بعض الناس بيقولوا احنا قرآنيين مالناش دعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معقول يكون هو ده جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طب ما السنة هي اللي بتوضح القرآن والسنة محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هنا قرآن وسنة والدليل على ذلك ما جاء في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن فالسنة توضح القرآن وتفسر القرآن شوف بقى قد ايه حب النبي لل- للأمة للأمة المسلمة النبي في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم دخل كده على آه، آه، مقابر البقيع فبيقول لقد اشتقت لإخواني فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني الله اللي هو إحنا يا جماعة إحنا النبي بيقول علينا إن إحنا إخوانه إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد مش عارف يقول إيه لولا صحة لفظ الحديث لكان الواحد يبقى يعني يقول مش ممكن يكون الكلام ده مظبوط بقى معقول النبي يقول علينا كده شفت قد ايه حب النبي ليك صلى الله عليه وسلم يا ترى تعرف تحب النبي كده زي ما بيحبك في يوم من الايام النبي كما في عند احمد بسند صحيح بيقول للصحابه طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني يبقى طوبى للصحابي اللي شاف النبي وآمن بيه وطوبى سبع مرات لينا احنا لأن احنا آمنا بالنبي ولم نره صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عشان تعرفوا مدى حب النبي ليكم صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي كان خايف على الكفار والمشركين أمال خوفه وحبه للمسلمين هيبقى عامل إزاي إذا كان ربنا بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بيقول له هتموت نفسك يا رسول الله على المشركين دولت عشان يؤمنوا ما ت- ما تتعبش نفسك هم عايزين يؤمنوا يؤمنوا مش عايزين يؤمنوا خلاص براحتهم شوف قد إيه ده كان خايف على المشركين ويسمع عن غلام يهودي في بداية السكرات يعني ايه في, ب- في نهاية المرض فلحقوا قبل ما يخش في السكرات والحديث رواه البخاري وقال يا غلام أسلم فبص لأبوه خاف منه فأبوه قال له أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فتبسم النبي ومسح على لحيته وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم فالنبي في يوم من الأيام واقف كده فتذكر قول سيدنا إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال يا رب أصحابي أصحابي يا رب أمتي أمتي عفوا يا رب أمتي أمتي فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ما به وهو أعلم سبحانه وتعالى قال ما بك يا رسول الله قال أمتي يا جبريل خايف على أمتي وبيبكي عشان أمته صلى الله عليه وسلم فرجع جبريل يقول للمولى عز وجل قال له بيبكي من أجل أمتي قال ارجع إليه في ساعتها ارجع إليه يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي من حبه لينا تعرفين حضراتكم النبي للأمة كالأب أي نعم ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكنه بمثابة الأب لنا صلى الله عليه وسلم هو مش أب حقيقي لنا لكنه بمثابة الأب بل أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم عارف حضرتك لما أب يخش على أولاده وهو بيحبهم قوي وعارف إن أولاده بيحبوا المانجا فراح جايب خمسة كيلو مانجا ومخبيهم كده في كيس ورا ظهره وداخل يقول لهم ها جبت لكم ايه ايه اللي انا مخبيه ورا ظهري فواحد يقول له فراوله الثاني يقول له موز الثالث يقول له مش عارف ايه واخد بالك اه كده يعني فاهم ازاي كانه عايز يقول لهم انا خبيت لكم حاجه غاليه قوي عليكم انتوا بتحبوها النبي عمل كده بس حاجه غاليه قوي مش بنجا بقى ولا موز ولا بتاع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ما من نبي الا وله دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته الا انا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا لا يشرك بالله شيئا سبحان الملك النبي بيقول أنا كل واحد كل نبي دعا دعوته و- وتعجل بي. أنا لا أنا خبيتها لكم ليكوا يا أمتي النبي بيقول لكم كده أنا خبيت لكم الدعوة ديت شفاعة لكم أشفع لكم عشان تنجوا من النار وتخشوا الجنة شفت حب النبي ليك قد إيه شيء عجيب النبي يخبر كما في الصحيحين عن سبعين ألفا من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بلا- بلا حساب ولا عذاب لا حساب ولا عذاب تقف تي يوم القيامة كده تخش على أرض المحشر مين فلان الفلان على الجنة يلا لا حساب ولا عذاب يلا خش على طول يا خبر أبيض مين في الدنيا يا جماعة ما يتمناش كده فالنبي لما عرف إن هم سبعين ألف قال طب ما سبعين ألف دي تكون خلصت في أمتي لأن يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة كان 124 ألف يعني خلص الموضوع قال فاستزدت ربي كما في رواية أحمد فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في رواية ثانية عند أحمد أيضا بسند صحيح قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا يبقى سبعين ألف في سبعين ألف رقم بقى آه، معلش أنا كنت أدبي ما أعرفش في الحسبة دي عايزة كالكوليتر سبحان الملك كل الأعداد دي تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب بإيه؟ بشفاعة من النبي فاستزدت ربي شوف حبه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم لدرجة أنه أخبرنا بالشفاعة بتاعته وعرفنا ازاي نفوز بشفاعته لان احنا يوم القيامه هنبقى غرقانين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختولين والشمس تبنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل يعني شيء عجيب جدا والناس واقفة هتموت لا طعام ولا شراب ولا ظل ومأساة حتى يقول بعضهم يا رب فض الموقف ولو إلى نار جهنم من شدة الموقف وإذا بالنبي عليه الصلاة بيقول لك عايزني بقى أشفع لك في اليوم ده هعرفك أربع حاجات تفوز بسببهم بشفاعتي رقم واحد التوحيد وإنها نائلة إن شاء اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وده حديث رواه مسلم السبب الثاني إن أنت تصلي على النبي عشر مرات الصبح وعشر مرات بالليل كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة السبب الثالث كما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة خد بالك بقى ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه التواضع إن أنت تسأل المولى عز وجل اللهم إيه آتي محمدا الوسيلة صلى الله عليه وسلم فتسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فده من أسباب الفوز بالشفاعة رابع حاجة من أسباب الفوز بالشفاعة كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم يبقى أربع أسباب تفوز بها في شفاعة النبي رقم واحد أن أنت تموت على التوحيد رقم اثنين أن أنت تسأل للمولى عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة أن أنت تصلى على النبي عشر مرات الصبح وعشر مرات بالليل رقم أربعة أن أنت لو قدرت تموت في المدينة خير ما قدرتش فعندك ثلاث أسباب يخلوك تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي من حبه لأمته بيفرحهم بان هم يوم القيامه هيكونوا تلتين اهل الجنه الله اكبر مع ان احنا يا جماعه احنا الامه رقم 70 قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن قال انكم تتمون يوم القيامه 70 امه انتم اكرمها على الله عز وجل شوف قد ايه انتم افضل الامم على الله طيب ال70 امه دولت لما يجوا يوم القيامه امه النبي محمد لوحدها هيبقى عددها قد ايه في الجنه يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال اهل الجنه عشرون ومائة صف يبقى 120 صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى 80 صف في الجنة من أمة النبي محمد والأربعين يتوزعوا على 69 أمة كانت قبلينا شوف قد ايه يبقى تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم وكمان فوق ده كله النبي يروح معرف الأمة إزاي يكونوا قريبين منه في الجنة فيقول كما عند التلميذ بإسناد حسن يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا ومش حب لأمته بس ولا حب لأصحابه بس ولا حب لأزواجه وأولاده وأحفاده بس حب النبي لكل اللي يطيعه كل اللي يطيع النبي ويتبع النبي فالنبي بيحبه ويكفي ان النبي قال لقد اشتقت لاخواني فقالوا له اولسنا اخواني قال بل انتم اصحابي انما اخواني اناس يؤمنون بي ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم ولم يروني ولذلك عبد الله بن مسعود قال لتلميذ الربيع بن خثيم قال له والله يا والله يا ربيع والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين عايزين نملأ قلوبنا حب لله حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب لأصحاب النبي وللتابعين ولكل المؤمنين حب للكون ده كله احنا مش هنقدر نسع الناس لا بأموالنا ولا بمناصبنا ولا بأي حاجة تانية لكن نقدر نسعهم بقلوبنا وحبنا المؤمن قلبه يسع الدنيا كلها المؤمن قلبه تقدر تحط فيه أي حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى صدقوني والله يا جماعة بالحب تقدروا تعملوا كل حاجة بالحب النبي قدر يحول مشركي بعض مشركي قريش اللي كانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بياكلوا الميته وكانوا يسيئوا الجوار وكان ياكل بعضهم بعضا ياكل القوي منهم الضعيف وكانوا كانوا كانوا ورغم ذلك حولهم بالحب الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحب النبي قدر يخلي الصلاه من خمسين صلاة لخمس صلوات بالحب شوف قد إيه؟ يرجع إلى ربه فيسجد له ويسأله سبحانه وتعالى فهو يحب الله والله يحبه ويسأل المولى عز وجل فالمولى عز وجل ينزلهم له من 50 ل 45 ل 45 ل 35 لكذا لكذا لحد ما وصلهم لخمسة بأجر 50 صلاة بالحب النبي هيشفع لنا يوم القيامة ثمان شفاعات ثمان شفاعات لأهل الإيمان بالحب النبي بالحب حبب الصحابة وحبب الأمة كلها في العبادة النبي بالحب شجعهم على البذل والجهاد والعطاء النبي بالحب نهاهم عن المعاصي ويكفي أن تعلموا الشاب اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ذلي في الزنا حديث رواه أحمد سند صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام راح باصص له كده مبتسم وقال له أدنوا مني فقربوا لما قربوا خلى ركبه تلزق في ركب النبي هم قاعدين على الأرض وقال له أترضاه لأمك قال لا جعلني الله فداك أترضاه لأختك لابنتك لعمتك لخالتك قال له كذلك الناس لا يرضونه ثم وضع يده الحانية على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه يقول الشاب فخرجت من عند النبي وأنا لا ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز أقول إن أنا شخصيا والله يا جماعة دعوتي كانت ثمرة حب ثمرة حب من أمي الله يرحمها رحمة واسعة اللي غمرتني بالحب وعلمتني الحب ودفتني بالحب خلتني أطلع وأنا بدعو بدعو الناس بحب وحب تاني لأحد أساتذتي وهو ما بيحبش إن أنا أذكر اسمه لأنه رجل مخلص نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله يوم ما بدأت طلب العلم من حوالي 21 22 سنة كنت التحقت بمعهد الدعاء معهد إعداد الدعاء وكان هو أول دكتور أقابله هناك فلما قابلته والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فشافني سبحان الله ربنا ألقى حب في قلبه وحبه في قلبي في لحظة واحدة فرحت سلمت عليه فلما سلمت عليه قال لي جاي هنا تعمل إيه يا ابني قلت له بحب العلم ونفسي أطلب العلم قال لي بتحب العلم قلت له جدا قال لي ما دمت بتحب العلم فاحنا بنحبك عشان بتحب العلم خدني من ايدي كنت داخل ادفع مصاريف المعهد والله الذي لا اله غيره داخل ادفع المصاريف لقيته داخل وخدني من ايدي كده وقال لي انت داخل تدفع المصاريف قلت له ايوه فقال لي طب تعالى دخل جوه وحلف عليا بالله ان المصاريف دي هو اللي يدفعها قلت له يا دكتور انا الفلوس في ايدي وجزاك الله خير قال لي بص انا اتمنى يا ابني ان انت تكون في ميزان حسناتي انا اؤمل فيك خيرا انا اتوقع يا ابني ان شاء الله ما دمت بتحب العلم وجاي بنفسك كده فانا اتوقع يا ابني ان شاء الله ان انت تكون في يوم من الايام ربنا ينفع بيك واتمنى اكون في ميزان حسناتي وانا ببشره وبقول يا رب يجعلني في ميزان حسناتك وحسنات أمي وحسنات كل مشايخ اللي علموني وحسنات كل مسلم سمعني وكل مسلم ربنا جعلنا سبب في هدايته ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى الحقيقة الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة عجيبة جدا لكن عايز أقول حاجة بالحب نقدر نغير الكون ده كله بالحب نقدر نعمر بلادنا بالحب نقدر نغير حتى الطباع الوحشة اللي فينا بالحب نقدر نخلي بيوت المسلمين تعمر بالحب نقدر نخلي ولادنا يتشبثوا ويقربوا مننا ويبقوا كويسين ويحبونا ونحبهم بالحب نقدر نعمل كل حاجة بالحب نقدر نبيض صفحة الكون بالحب نقدر نعمل المعجزات والمستحيل بفضل الله سبحانه وتعالى نلتقي بعد الفاصل نسمع أصواتكم العطرة إن شاء الله لمشتاقين لها ونشوف إيميلاتكم جزاكم الله خيرا فاصل قصير صلى على الحبيب تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتعايش مع بعض الإيميلات بتاعت حضراتكم آه، وإن شاء الله نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ربنا يعزكم يا رب الأخت نور مصرية سلام عليكم أكرمكم الله آه، ادعو الله أن يفتح علي في المذاكرة آه، ربنا يا رب يصل لكل خير يا رب العالمين وينجحك وينجح كل طلاب وطالبات المسلمين الأخت راضية من إيطاليا بحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك وأرجو أن تدعي لي بالهداية والثبات و- ولأبي آه، آه، لأنه بي- بيجمع الصلاة ربنا يا رب يهديك ويهدي والدك ويهدي جميع المسلمين يا رب العالمين الأخت فت- فتيحة ثاني السلام عليكم شيخنا بشكرك على زيارة فرنسا أنا أمر بمرحلة صعبة بس بقول إن ربنا عمره ما تخلى عني أيوة كده حسن ظن بالله دايما إن شاء الله أرجو أن تدعي لي بأن يفرج الله كربي وهمي يا رب يفرج كربك وهمك وهم المسلمين جميعا وهم كل المشاهدين اللي قاعدين قدامنا يا رب يفرج همكم جميعا يا رب العالمين ال- ال- تقوى عيسى آه، يا شيخ تحية من شعب تونس ادعينا بالتوفيق ربنا يحفظ شعب تونس يا رب وكل الشعوب الإسلامية وإن شاء الله قريبا نكون عندكم الأخ محمد أباجة شيخ محمود المصري نحبك في الله وننتظرك في المغرب وإن شاء الله هتكون في جولة إن شاء الله قريبا في تونس الجزائر المغرب إن شاء الله وبنحبكم في الله الأخ علي عمرو عايزين حلقة عن الرياضة في الإسلام جميل جدا إن شاء الله جيت في وقتك إن شاء الله نعمل حلقة إن شاء الله عن الرياضة في الإسلام ال- الأخت كوثر عمري 21 سنة من المغرب مشكلتي زوجي يريد أن يطلقني بطلب من أسرته وأبوه بالخصوص هو موافق بدعوة, بدعوة البر وطاعة الوالدين عايز أقول لحضراتكم حاجة موضوع إن إن أب يؤمر ابنه إنه يطلق زوجته الموضوع ده يا جماعة مش بالمنظر ده يعني أعراض الناس مش بالسهولة دي إن إحنا يعني إن زوج يفرط في زوجته بالمنظر ده يا جماعة وإلا لما سألوا الإمام أحمد بن حنبل قالوا له فلان بيأمر ابنه أن هو يطلق واستدل بعمر بن الخطاب حينما أمر ابنه عبد الله بن عم آه، آه، عمر بن الخطاب حينما أمر ابنه عبد الله آه، آه، بن عمر بن الخطاب بأن يطلق زوجته وأمره النبي بذلك قطع أباك وطلق زوجتك فقال لهم لو كان أبوه مثل عمر فله أن يطلقها لكن أبوه مش مش زي سيدنا عمر يعني واخد بال حضراتكم إذا لأن سيدنا عمر ده له فراسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر فعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وهو فاروق الأمة وأمير المؤمنين وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر فمستحيل إن سيدنا عمر يظلم هذه الفتاة إنما رأى عليها شيئا فأراد من ابنه أن يطلقها إنما كل أب يقول لابنه طلق ب- فالابن يطلق بحجة البر لا الابن لازم يكون ذكي في اللحظة ديت ما يحاولش يزعل أو يزعل أبوه وأمه وما يحاولش يطلق زوجته بالعكس ما دام زوجته إنسانة محترمة يحافظ عليها وفي نفس الوقت يحاول يراضي م- أمه وأبوه ويحاول يقلب بين قلوب الاثنين بفضل الله الأخت خديجة من بلجيكا السلام عليكم الو السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يخليك والله عندي واحد سؤال تحت يعني أمرك.
آه، احنا كنشكرك اولا على البرنامج الله ديالك يعزك ويحفظك يا رب
وكنتمناوك تجي تزورنا في بلجيكا انا والله على القسم يعني احنا مشتاقين انا لك والله يا- ساعه يا لما كنت شيخ.
في فرنسا كان الاخوه طلبوني اروح آه، بلجيكا وهولندا لكن الوقت كان قصير جدا لان انا كنت قاعد بقالي 13 يوم في فرنسا فكان لازم ارجع طبعا عشان كان آه، كان اول حلقات الهوا في اقرا و- وقلت يعني ه- الحمد لله اقرا بتص- بتصل الى كل هؤلاء هذه البلدان فربنا يبارك فيكم ان شاء الله قريبا نكون عندكم ان شاء الله انا الله يخليك يا شيخ وبح- بح- اولا بحب تدعينا لينا ولاولادنا ان شاء الله يا ربنا ربنا يحفظ يصلحهم ويحفظ اولادكم يا ويخرجهم رب.
على طريق الاسلام يعني والله يا رب.
ادعينا بصلواتك يا, يا رب شيخ يكرمكم يا رب.
احنا بنتبرك منك الله يبارك فيكم وانتوا يا اخت خديجه ربنا يبارك فيكم في الغربه بالذات في الغرب يا جماعه لان انا شفت احوال المسلمين في الغرب هناك بالله عليكم آه، خليكم حنينين قوي على بعض وقربوا من بعض و- وحاولوا كده ت- ت- تشدوا من ازر شكراً بعض لان يا الفتن عندكم كتيره فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تتعاونوا مع بعض يعني سعدت جدا هناك لما بيقولوا لي طبعا الحمد لله قناه اقرا لها تاثير كبير جدا جدا في اوروبا وامريكا بفضل الله سبحانه وتعالى والله القسم ما بنفارقها يعني احنا بنستمع لقناه اقرا فقط نعم أنا علمت هذا من هناك بفضل الله نعم ف- ف- فلم- ف- فسعدت أكتر لما قالوا لي ده احنا بنعمل عزومات كده يوم الثلاث ونقعد نتفرج مع بعض على ليلة في بيت النبي ربنا يكرمكم يا رب الحمد يبارك فيكم.
لله الحمد لله هذا من فضل ربي والله يا شيخ عندي يعني آه، طلبين لو سمح اتفضلي يا أخت خديجة الطلب الأول يعني ب- ب- تدعي الأم يصبرها حيت فقدنا أخ عزيز يعني ربنا أخونا يصبر.
فقدناه بحادثة سير مميتة ربنا والأخ يرحمه.
عمره 26 سنة لا حول ولا قوة إلا بالله وامي والله العظيم ما نقص صبر عليه يعني سبحان الله.
بتبكي ليل نهار وهي امراه مؤمنه سبحان الله.
عارفه بينها وبين الله يعني كثير يبتلى المرء ويعني على ما قدر في- دينه يعني نعم.
مألمة كثير عليه فتحب تدعي لها يا شيخ الله حاضر يخليك على عيني حاضر يا اخت خديجه واقول لها يعني ان شاء الله لعل وعسى يكون ده يعني سبحان هو طبعا ابتلاء من عند ربنا لعل وعسى يكون ده سبب دخولها الجنه وحينما تصبر وتحتسب لا لا يكون لها جزاء من اخذ الله حديث في البخاري من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا ثم فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه فعسى ان ربنا يجمعكم بيه في الجنه ان شاء الله الطلب الثاني اخت خديجه اتفضلي طيب الاخت فاطمه السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام محمود يا اهلا وسهلا يا ريت آه، وطي التلفزيون يا اختي فاطمه
مرحبا وطي التلفزيون عشان تسمعيني اسمعيني من التليفون اي حد يتصل بس يوطي التلفزيون على الاخر ويسمعنا من التليفون ايوه تعال. الو ايوه مع حضرتك ايوه يا شيخ محمود اتفضلي انا عايزه اخد نمره تليفونك مخصوص طب اتفضلي خديها من ال control على عيني حاضر بتعمل نجم من من من, من, من الكنترول حضرتك حاضر على عيني حاضر الاستاذ غسان بيقول نحن ايوه يا شيخ محمود أيوة.
بقول لك ايه حضرتك اتفضلي ايوه يا شيخ محمود احنا عندنا يعني كنا بنجيب الدحى المولد النبي كنت بتجيبوا بس- ايه
ايوه يا شيخ محمود ايوه انا سامعك بتقولي ايه كنت بتجيبوا ايه بنجيب الدحى المولد النبي الضحى ذبيحه ذبيحه اه اه ونفرجوها لله يعني اه نعم فبعدين الناس يعني ايه بيقولوا ده ده بيعملوا سمعه وصيت وكده نعم فايه رايك؟
ربنا يبارك فيك احنا بعيدا عن السمعة وبعيدا عن الصيت هو النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم واحنا لو لو هن- هنذكر بعض في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اما موضوع الذبائح فخليها في اي وقت تاني وزعوها لله سبحانه وتعالى وما نحددلهاش ميعاد يوم مولد النبي انما هنذبحها في اي وقت ان شاء الله وتطعموا بها الفقراء بالذات يعني واليتامى وتجبروا خاطرهم وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله الاستاذ احمد من السويد سلام عليكم وعليكم السلام حبيبي عليكم السلام استاذ احمد
كيفك شيخنا الله يعزك ويبارك فيك
شيخنا ما ادري اذا احكي وياك بس مو على الهواء م- يعني ممكن اخذ رقمك يعني احكي وياك طيب حضرتك خده من كنترول ان شاء الله يا استاذ احمد آه، الاستاذ غس... الأست- الاخت محبه الاقصى آه، بتقول السلام عليك شيخ ربنا يجزيك كل خير موضوع الحلقه رائع ونحن بالفعل نحتاج طاقه حب لكي نعيش في سعاده فعلا الانسان من غير حب ما يعرفش يعيش هقول لكم حاجه صغيره خالص ياما شفت ناس ولاد ناس اغنياء وعايشين في شقاء لا يعلمه الا الله ليه الاب مش فاضي يشبع اولاده بالحب والحنان الأم شديدة مع أولادها فهم عايشين يعني كل ال- ال- العلاقة اللي ما بينهم ما بين الأب والأم هو كأنهم وزارة التموين عايزين فلوس هات فلوس وخلاص تتحول العلاقة فيما بعد لأن يبقى في جفوة بين الأبناء وبين الآباء يبقى الولد مجرد ما يشتغل أو البنت تشتغل ويستقل بمرتب خاص بيه لا يعرف أمه ولا يعرف أبوه خلاص ليه؟ لأن هم ما شافوش منهم الحب ورغم إن ده الكلام ده برضه غلط يعني حتى الواحد لو ما شافش من أمه ولا أبوه حب ولا حنان ده ما- ما ما يعطوش الحق إن هو ما يحنش عليهم بالعكس ده ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما خليهم اصحابك حبايبك وصاحبهما في الدنيا معروفة آه، أمة الرحمن بتقول الله يجزيك عنا كل خير اعمل لنا حلقة عن غض البصر احنا عملنا حلقة كاملة لو حضرتك تخش على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري هتلاقي فيه ان شاء الله من ضمن حلقات ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انا بهذه المناسبة انا بشكر كل اخواني واخواتي اللي بيتواصلوا على الموقع الرسمي ليا وعلى آه، القناة الرسمية ليا في على اليوتيوب وعلى ال- صفحة الفيسبوك وعموما كل هذه الأشياء تقدر تدخلوا لها من خلال تكتب بس الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري تخش هتلاقي في أيقونة لصفحة الفيسبوك وصفحتي على تويتر والقناة بتاعتي على تويتر وكل حاجة موجودة جواه أيقونة لأن طبعا في صفحات بره آه، على الفيسبوك أنا لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد صفحتي تقدر تخش لها أو حضرتك تخش لها وصفحة البرنامج أيضا في آه، صفحة اتع- عملوها إخواننا وأحبابنا في قناة اقرأ صفحة مخصوصة لليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهنعمل لها أيقونة قريب إن شاء الله أيضا من الموقع الرسمي ليا وهيبقى في تواصل ما بين الموقع الرسمي ليا وما بين الموقع المبارك موقع قناة اقرأ إن شاء الله بحيث بحيث إن تخش من اقرأ على موقعي ومن موقعي على اقرأ ويبقى يعني إيه آه، زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا يعني ربنا يبارك في الجميع يا رب الأستاذ حسين من ليبيا السلام عليكم عليك السلام ورحمه الله سلامك يا شيخ عليكم السلام حبيبي كيف حالك شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك يحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه شيخ فرماهية أهلا بحضرتك لا الحمد لله بالله يا شيخ هدينا بس من ليبيا ربنا يا رب يحفظ إخواننا في ليبيا يا رب العالمين و... و... ويعني أقول إيه أنا نفسي أتمنى والله أن نشوف آه، آه، ليبيا كلها إن شاء الله يعني يعني من أجمل بلاد العالم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وأنا يعني تشرفت بزيارة واحدة فقط لليبيا في رمضان قبل الماضي وشرفت بهذا الشعب الطيب المبارك ربنا يكرمكم يا رب ويعينكم إن شاء الله وتعود ليبيا أجمل من الأول ألف مرة إن شاء الله لكن يعني عايزين حطوا ايديكم في ايدين بعض وحبوا بعض الدنيا كلها ترجع اجمل من الاول الاخت منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ اهلا بحضرتك لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عندي يعني ظروف صعبة وكده بنتي صغيرة ماتت في حادثة ربنا وأنا يرحمها احتسبتها عند الله الحمد لله الله يكرمك وأجرك الحمد لله فأنا كنت عايزة حضرتك بس تعمل لنا حلقة عن موت الأطفال الصغار حاضر يعني على, أنا الحمد على عيني لله والله أنا كتير قوي طلبوا مني الحلقة دي والله وأنا فعلا يعني إيه إن شاء الله لازم أعمل لكم حلقة كاملة عن احتساب إيه، وأنا أذكر أن أنا طبعا تكلمت في هذا الموضوع في عدة حلقات بس بشكل مبسط آه، ن- يعني ممكن نستفيد في الموضوع ده إن شاء الله في حلقة كاملة إن شاء الله على عيني حاضر إن شاء الله حاضر ربنا يبارك فيك يا اخت منى ويأجرك ان شاء الله ويعوضك خير ويجمعك ب- يعني ب- بحبايبك في الجنه ان شاء الله. آم، الاستاذ يوسف من الجزائر ادعي لي بالثبات في صلاتي وانا احبك في الله انت وكل الاخوه المصريين جزاكم الله خيرا. آه، ربنا يثبتك يا رب ويثبت كل مسلم يا رب العالمين. الفقيره للرحمن آه، يا شيخ يصعب علي قيام الليل فهل استطيع ان استبدلها بعمل اخر؟ عايزين نقول قيام الليل يا جماعه نافله. و- و- وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه يسر لنا أن احنا نجتهد في النوافل كيفما شئنا بمعنى إيه؟ واحد عنده قدرة على قيام الليل جميل قوي بس ما عندوش قدرة على صيام النوافل احنا بنقول لازم نأدي الفرائض طبعا صيام- صيام رمضان إلا إذا كان في عذر صيام رمضان الصلوات الخمس غير ذلك طبعا الصلوات الخمس ما فيش حاجة اسمها عذر ما ينفعش نسيبها تمام انما انا بتكلم عن صيام رمضان افرض واحد مريض مرضا لا يرجى شفاؤه فبيفطر ويطعم انما بتكلم على حته ان بعد الفرائض في النوافل بقى النوافل دي يا جماعه نجتهد فيها كيف ما شئنا واحد ما شاء الله عنده قدره على على قيام الليل جميل قوي بس ما عندوش قدره على صيام النوافل واحد تاني عنده قدرة على صيام النوافل ما عندوش قدرة على قيام الليل واحد ما عندوش قدرة لا على قيام الليل ولا على صيام النوافل لكن ما شاء الله ينفق على الفقراء واليتامى والمساكين فبيها ونعمة عين ربنا ادى واحد- كل واحد مفتاح يخش بيه الجنة بعد الف- بعد ايه بعد الفرائض اجتهد شوف المواهب اللي جواك واجتهد على قد ما ربنا يقدرك سبحانه وتعالى ال- الاخت اخت سويديه بتقول انا عمري 18 سنه وسمعت كثيرا عن الاسلام بحياتي م- من لما اتولدت لهذا الوقت وانا اسمع عن الاسلام بس ما كنت احس انه بيدخل في قلبي ويخليني احس بهذا الشعور اللي حسيته بعدما سمعت كلامك على التلفزيون وقرات عنك بالفيسبوك جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك وانا ما كنت محجبه وعايشه حياتي برفاهيه مثل اي سويدي تاني بس هلا اتغير كل شيء وارتديت الحجاب والفضل يرجع لك يا شيخ وكمان سجلت عمر ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي يعني آه طبعا دي من عاجل بشرى المؤمن ربنا يا رب يثبتك ويحفظك اختي الفاضله مين معانا الاستاذ صادق من الاردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام استاذ صادق كيفك يا شيخ محمود الله يخليك حبيبي إيه، أنا أخ صادق اهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك الله يخليك بحبك جا والله الله يعزك ويسترك بس واضح ان انت مش من الاردن أنا مصري آه.
من الصعيد أيوة شفت بقى على طول قطعنا
من المنيا من منيا اهلا بيك واهلا باهل المنيا الله يخليك يا ريتك يا شيخ تدعي لي بالهداوة ربنا يكرمك يا أما رب قطع في الصلاة كثير على عيني حاضر ربنا يهديك ويصلح حالك ويبارك فيك و... ويملأ قلبك إيمانا وحبا له سبحانه وتعالى ربنا يكرمك يا أستاذ صادق آه، أم محمود من مصر السلام عليكم أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ازيك يا شيخ أهلا بحضرتك ربنا يعزك آه والله يا شيخ أنا بقالي حوالي شهر ونص كده نعم آه
وطي التلفزيون يا أم محمود واسمعيني بالتليفون تعبانة كده شوية خالص آه تعبانة إزاي يعني آه بيجيني كده زي تهيؤات بالموت آه نعم آه نعم آه كل ما أنا قاعدة كده كل شوية أحس إن أنا هموت أو روحي هتطلع سبحان آه، الله.
حاجات غريبة كده والله وتعبة نفسيتي خالص ومش طيب عارفة أنا عايزك عايزك يا أم محمود تعملي ثلاث حاجات رقم إيه؟
واحد عايزك تعملي ثلاث حاجات اه رقم واحد تكتري من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاثنين دول من أسباب تفريج الهموم رقم اثنين عايزك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم رقم ثلاثة عايزك يكون ليكي ورد من القرآن لأن ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آه، ورد مع القرآن وورد مع ذكر الله سبحانه وتعالى اشتغلي في العبادات ديت بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي كل الوساوس ديت راحت عنك تماما كان ليا واحد يقول لي ايه يقول لي لما عاوز انام ويجي لي حاله ارق كده وعايز انام افضل اذكر ربنا سبحانه وتعالى انام في ساعتها ليه الشيطان مش هيسيبه يستمر في الذكر الشيطان عايزه ينام عشان ما يذكرش ربنا فينيمه انما لو الواحد قاعد بقى كده ايه بيتفرج على فيلم ولا ماتش ولا بتاع فالشيطان مصحي لحد الصبح فالشاهد في الموضوع كتري من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله والقرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خمس حاجات تكون نجاة من كل اللي انت فيه بفضل الله الأخت سلمى حسن السلام عليكم جزاكم الله خيرا آه، شيخنا الفاضل هل يمكن أن أصوم كل بداية عام هجري أو ميلادي قرب إلى الله ه- الحقيقة لم لم يرد حتة أن أنا أصوم في بداية العام الهجري وبداية العام الميلادي إنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي 13 14 15 وده الواجب بقى بتاعنا ان شاء الله صيام الاثنين والخميس اللي جايين ان شاء الله وركعتين قيام ليل وجزء قران والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولاخواتنا الفضل- الفاضلات تخشوا على الموقع الرسمي الشيخ محمد مصري ونسمع محاضره آه، آه، اختاه وقفه مع النفس اتمنى ان احنا نسمع هذه المحاضره ان شاء الله استاذ محمد من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عليك.
حبيب قلبي يا شيخ محمود اهلا حبيب قلبي ربنا يعزك ربنا يكرمك يا شيخ محمود الله يخليك ويمتعك حبيبي.
بالصحة والعافية ويبارك لنا فيك يا أعظم وأحلى الله وأجمل يخليك.
شيخ في الدنيا كلها الله يبارك فيك حبيب قلبي ربنا يسترك ربنا يا رب.
يمتع حضرتك بالصحة والعافية كده وما يحرمناش منك الله ويا يخليك ريت نشوف البرنامج بتاع حضرتك كل يوم الله يخليك حبيبي ويبارك فيك يا رب العالمين ربنا يسترك ويبارك فيك ربنا ويحفظك في يكرمك غربتك ويشفينا ويردك ويمتعك سالما بالصحة غانما
ر- نعم ربنا يردك سالما غانما ان شاء الله ربنا يكرمك يا شيخ محمود ويمتعك يا رب بالصحة والعافية وما يحرمناش منك أبدا يا رب الله يخليك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب وجزاك الله خير على اتصالك الجميل ده ربنا يبارك فيك
ربنا يعزك الله السلام يخليك يا عليكم.
حبيبي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام نور من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخنا الله يعزك ويبارك فيك إن أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا رب وينور طريقك ادعي لي بالثبات والنبي يا شيخنا في الصلاة لا اله الا الله ربنا يثبتك يا رب ويكرمك وبعدين احنا احنا عايزين حته ايه حته الثبات في الصلاه دي احنا عايزين ده احنا ده, ده احنا عايزين لسه بقى ان يعني احنا بنتكلم لسه في الصلاه ولسه بندعي للثبات في الصلاه ده احنا عايزين نكون ثابتين من زمان بقى عشان نكمل بقى مع بعض ان شاء الله في ايه ايه أنا بصلي يا النوافل شيخنا وال- وبصوم طيب بس ما بثبتش فيه لا ربنا يكرمك ان شاء الله وتثبتي مع الصحبه الطيبه لو ليكي جاره ربنا آه، يخليك يا طيبه شيخنا عايزة أخت- رقم تليفونك يا شيخنا حاضر ضروري.
خديه من الكنترول يا منور آه، آه، اخت فاضله صديقه ليكي جاره ليكي قريبه ليكي تواصلوا مع بعض دايما وتذكروا بعض بالله دايما كده آه، فكريها بكره مثلا لو بكره صيام مثلا لو النهارده ركعتين قيام ليل لو ورد القران ذكروا بعض بالله يا جماعه زي ما بنفكر بعض وبكره نازلين نشتري كذا وكسوه العيد وهنشتري ونعمل ونفكر بعض ونذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وهذا اولى الأخت كريمة من الجزائر السلام عليكم
وعليكم الو السلام عليكم
انا جد سعيده سعيده جدا جدا الله يكرمك ويسعدك وعليكم السلام هذا بفضل زوجي لم ي- لم يريد يشاهد هذه القناه اول مره يشاهد معايا وقال لي ما- ماش حتحكمي هذه الحصه ربنا يكرمك.
لما حاول بفضلك بفضل ربي هو اللي قدر يحكم هذه الحصه ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين أنا ويحفظك.
جد سعيدة سعيدة وبنتي قدامي سعيدة جدا جدا أشكر كثير كثير كثير الله يكرمك احنا يا رب نستنى بفارغ الصبر هذه الحصة ممكن تديروا حصتين يعني يوم اثنين وخميس يكون أحسن احنا مش عايزين نزهق الناس بصراحة مننا كفاية يوم في الأسبوع يعني إنما ما عموما يكفيش حصة واحدة ما يكفيش حصة أدينا واحدة عرض على القناة إن شاء ادعي لنا الله ادعي لنا على ادعي عينك.
الاولاد يكونوا سجين ربنا ادعي يحفظهم الزوج لك يا رب يهديه ما يحبش القناه تاع هادو اقرا و- يا رب يكرمك يا رب ويخلي لكم قناة اقرأ يا رب والرساله كامل العالمين إن يشاهد يشاهد معايا الحصه يا ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله نعرض على القناة إن شاء ادعينا الله ادعينا واحنا ندعي لك كل كل يوم حاضر.
تع- سعداء لما نشوفك حاضر ربنا يعز حضرتك إن شاء الله نعرض على القناة فكرة إن احنا نعمل شكرا حلقتين بنتها و- ح- حابه اتكلم معك ربنا يبارك فيكم يا رب وان شاء الله يعني ربنا ما يحرمكمش يا رب من من طله قناه اقرا يا رب العالمين على العالم الاسلامي فعلا يعني قناه ربنا نفع بها في في بقاع الارض واللي عايز يشوف اثرها فعلا يروح بجد اوروبا وامريكا ويشوف اثر هذه القناه المباركه ربنا يحفظكم آم، الاخت نسمه من مصر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم ازيك يا السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا عليكم السلام ازيك يا شيخ الله يعز حضرتك يا رب ويبارك فيك والنبي يا شيخ انا عايزاك قولي تدعي لا إله لي بس إلا الله طيب.
بالسداد كده ها ما حدش يقول والنبي.
وربنا قولي يرزقني بالله الزوج عليك الصالح ايوه
وادعي لوالدتي كده ربنا ير- يشفيها يا رب ويشفى عنها ربنا يا رب يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين قولوا امين ويرزقك يا اختي نسمه يا رب بزوج يكون ويرزقها نسمه يا رب هو تارك كمان ما البيت يكونش الحرام.
اسمه نسمه يكون هو نسمه يعني فاهم ازاي ويرزق كل اخواتنا يا رب يا رب العالمين بازواج ويسترنا وسط صالحين كل بنات يا المسلمين رب كل بنات المسلمين يتجوزوا يا رب ربنا يجوزكم قولوا امين طبعا دلوقتي زمان كل آمين يا نساء رب.
العالم بيقولوا امين ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين جزاك الله خير يا اختي نسمة الاخت سوزان ارناؤوط السلام عليكم شيخ محمود اطلب منك طلب ان تعرض لنا حلقات عن حسن الخاتمه وعذاب القبر واحداث قيام الساعه ان شاء الله لو حبيته ان شاء الله يعني كان من ضمن الافكار ان احنا آه، يعني آه، لسه ب ب ب- يعني بنتناقش كده مع الاداره ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ان احنا نعمل حلقات فعلا عن الدار الاخره بشكل مبسط وجميل وان احنا نعمل برضه برنامج للاطفال هشرح من خلاله ان شاء الله ان ربنا ييسر ان شاء الله لسه برضه الكلام ده كله في في مجال ال- ال- النقاش يعني والعرض على ال- ال- اداره القناه المباركه آه، ان احنا نعمل برنامج للاطفال اشرح من خلاله 16 مجلد اللي اتعملوا اللي هم يعتبر منهج متكامل لطالب العلم سواء ش- طفل صغير او شاب كبير بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل لهم آه، برامج آه، قصصيه نبدا من قصص الانبياء ونكمل بقى مع سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه وامهات المؤمنين والصحابيات و- وقصص القران وقصص الرسول الى غير ذلك و- ونكمل معكم انا اظن ان ان سلسله الاطفال ديت آه، انا درستها على ورقه وقلم لقيتها تقعد معاكم 16 سنه كل مجلد نشرحه في سنه 16 سنه يعني نخلصه من هنا اكون انا ايه سلمت ليه ما خلصه كله يعني ان شاء الله ويكون لاخر يوم بقى ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم لكن الهدف منها بناء جيل ربنا يا رب يبارك فيك يا رب مين معانا استاذ هاشم من المانيا السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم استاذ أستاذ هاشم
آه، هاشم الجاجي من ألمانيا الاستاذ
هاشم الجاجي من ألمانيا هاشم آه، من المانيا نعم اهلا نعم.
وسهلا
آه، آه، شيخنا والله نحبك في الله احبك الذي احببتني فيه
وأرجو منك الدعاء وكيف الواحد يعني ممكن يعني يحاول ي- يكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتقرب آه، حتى ل- يكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حاضر طبعا الله يكرمكم طبعا ان شاء الله يا جماعة آه، هنحاول في الفترات اللي جاية ديت نعرف الناس من خلال سلاسل معينة ان شاء الله ايه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل فضائل الاعمال ان شاء الله آه، بحيث من خلالها كل واحد هيلاقي نفسه في حاجة معينة يقدر ان هو يعني يستكثر منها ربنا يبارك فيكم كل حاجة تقربنا من ربنا لن تكون الا على هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ام مصطفى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه بعد إذن حضرتك يا شيخ
أيوة الصوت قطع طيب آه الأستاذ أمين من الجزائر السلام عليكم
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لاباس بخير أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أمين لاباس
معلش الصوت آه أيوة أحبك بالله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يخليك يا أستاذ أمين طب يا ريت آه، وطي التلفزيون يا أستاذ أمين علشان واسمعني من التليفون أريد أن أسألك سؤال يا شيخ آه، كما عندما أقرأ القرآن تصل لي مشكلة أه بيحصل لك إيه يا أستاذ أمين يعني آه، والله يا شيخ آه، يعني يحصل لي مشكلة
الصوت قطع طبعا انا ما عرفتش ايه المشكله لكن ربما يكون وسوسه آه، حصلت له من الشيطان عندما يقرا القران ما يعرفش يركز آه، مش قادر يخشع او الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم آه، قبل ان تقرا القران وان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله الاخ ام بسمله السلام عليكم ام بسمله وعليكم السلام شيخ محمود عليكم السلام اهلا مع اهلا وسهلا مع حضرتك شيخ محمود ايوه مع حضرتك ان شاء الله على الهواء أنا والله مصدقة نفسي خالص صراحة ربنا فيك يا شيخ يكرمك محمود.
ويسترك يا رب ربنا يبارك لك في صحتك يا رب ويديك آمين.
الصحة والعافية آمين أنت يا وكل رب.
تاريخنا يا رب امين يا رب العالمين أنا والله يا شيخ محمود آه، نساية نساية بنسى بشدة كل بقالي فترة ناوية أصوم اتنين وخميس نعم لغاية ما ربنا يكتب لي وأموت وأقوم وأنسى فين لما بفتكر بكون بكون أكلت حاجة أو شربت حاجة هقول لك حاجه صغيره خالص دي حاجة النقطة التانية آه، اتفضلي.
العصبية أنا مم.
عصبية جدا ايوه وبحاول أهدي من نفسي وبدأ أعتمد بوزني بالحلم في الصلاة نعم ومش عارفة استعيذ بالله خايفة.
بالنسبة للعصبية يا أم بسملة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان هو اللي بينفخ في الإنسان عشان يتعصب والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد من الصحابة متعصب قال أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دي حاجة بالنسبة بقى لمسألة آه، الصيام بتبقي ناوية تصومي صيام نافلة وبعدين تصحي وتنسي وبعدين تاكلي لو اكلت وانت ناسيه وناويه صيام نافله صيام النافله على فكره لا يشترط فيه النيه من بالليل انما صيام الفريضه يشترط فيه تبييت النيه من الليل اما صيام النافله ممكن اصحى الصبح ما لقيتش اكل في البيت او نفسي م- مش رايحه للاكل او ما أناش عايز اكل اصلا او فجاه خطر على بالي ان انا اصوم نافله يجوز ان انا انوي صيام النافله بالنهار ما دمت ما اكلتش اما لو كنت نويتي خلاص ونسيتي واكلتي فما فيش مشكله كملي صيامك فانما اطعمك الله وسقاك آه، فاضلنا قد ايه؟ فاضل دقيقه طب الدعاء بقى معلش يعني ايه ن- نقول الدعاء بسرعه كده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم انشر الحب بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا